بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله ما زلنا أيها الإخوة في منزلة اليقظة من مدارج السالكين وقد تواعدنا وتعاهدنا ألا ننطلق من منزلة إلى منزلة أو من مدرجة فنرتقي مدرجة أخرى إلا إذا حققنا المنزلة الأولى حققنا المدرجة التي نحن فيها فالسؤال هل تيقظت قلوبكم انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين لو أن قلوبكم تيقظت لحصل لها أول نور من أنوار اليقظة وهو لحظ القلب إلى النعمة أن يلاحظ القلب نعم الله جل جلاله ولاحظ يا من تيقظت رزقك الله يقظة القلب لاحظ أن المطلب هو لحظ القلب وتأمل معي اللفظتين لحظ والقلب لحظ القلب إلى النعمة أن يلحظ القلب نعمة الله جل جلاله عليه نعمة الله على القلب أن أيقظه ولذلك تكلمنا في اللقاء الماضي على أن سر اليقظة صلاحية المحل أن القلب أصلا صالح للنعمة لقبول النعمة أن ابن القيم قال نظرت إلى التوفيق هل للتوفيق والخذلان من سبب فوجدت أن السبب الأول هو قبول النعمة فلو أن القلب قابل لنعمة الله قابل النعمة قال سبحانه وتعالى عن الكفار أنهم يقولون عن المؤمنين أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فأجابهم الله جل جلاله وقال أليس الله بأعلم بالشاكرين فالله أعلم بمن سيشكر هذه النعمة فيعطيه النعمة وذكرنا أن النعمة هي النعم الدينية أما الدنيا فهذه متاع وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار هذه الدنيا متاع وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع متاع هذه حياة الدنيا لعب اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر فإذا تكلمنا عن النعم فاعلم أنها النعم الدينية ذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله من لم يرى نعمة الله عليه إلا في مأكله ومشربه وملبسه وقيام وجهه بين الناس فهو لم يعرف نعمة الله عليه اوعى تفكر ان اللي ربنا اداله فلوس يبقى هي دي النعم او اللي ربنا اعطاه جاه او شهرة او آه، غيره من من متاع الدنيا هي دي النعم ليست هذه هي النعم لابد من تحقيق هذه المسألة امال اللي بيعطاه المؤمن من هذه الدنيا يبقى ايه لما ما هو مش نعم يبقى ايه اقول لك لو ان ما اعطيه من الدنيا اعانه على الوصول الى الله وقربه من الله اكثر وجعله ي- يعمل بما اوتي للاخره يبقى نعمه والا فهو حجه وهذا الكلام سياتي معنا في منزله المحاسبه التفريق بين النعمه والفتنه وبين المنة والحجة فكل شيء أوتيته من الدنيا قربك إلى الله فهو نعمة شغلك عن الله فهو فتنة وكل شيء أوتيته من الدنيا قربك من الآخرة من الجنة فهو منة شغلك عن الجنة فهو حجة لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها يقول ابن القيم عليه رحمة الله وهذا هو موجب اليقظة وأثرها قلنا المرة اللي فاتت برضو أن هذه رؤية النعم هي التي توجب اليقظة وأيضا موجب ال- أثر اليقظة رؤية النعم يبقى الإنسان لما يشوف النعم يتيقظ ولما يتيقظ يشوف النعم الاثنين مع بعض هذا موجب اليقظة وأثرها فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه أوجبت هذه اليقظة ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ربك ذو الجلال يقول سبحانه وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فإذا تيقظ واستفاق فإن أول أثر لهذه اليقظة أن يلحظ القلب نعم الله عليه وكلما زي ما ابن القيم بيقول ايه وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها شاهد عظمة النعم ضخامتها وكثرة النعم عددها الكثير شاهد عظمتها وكثرتها فيئس من عدها نتيجة الكثرة ييأس من العدد عد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فيئس من عدها والوقوف على حدها الحد الوصف الجامع المانع يعني إذا أردنا أن نضع آه، وصفا آه، مثلا لنعمة الإسلام اوصف قدر هذه النعمة مستحيل يجي إنسان يستطيع ان هو يصف وصف جامع مانع لهذه النعمة يائس من عدها او الوقوف على حدها يعني وصفها وتحديدها فيفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن فتيقن حينئذ تقصيره في واجبها وهو القيام بشكرها فيوجب له شهود تلك المنة والتقصير منة الله بالنعمة والتقصير العجز عن شكر النعمة يوجب له نوعين جليلين من العبودية محبة المنعم والإزراء على النفس أن يحب ربه المنعم والإزراء على النفس زي ما هيجي معانا برضو في منزلة المحاسبة أن أول المحاسبة أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك آه مش إنك تقيس بين نعمة ربنا وعبادتك وشكرك وجهدك وإخلاصك لا لا لا أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك معاصيك وذنوبك وغفلتك هي دي المأساة الحقيقية فإذا قايست بين نعمة الله عليك وجنايتك على نفسك يوجب لك ذلك نوعين جليلين من العبودية محبة المنعم اثنين الإزراء على النفس تحب ربنا اللي بيعطيك وانت ما تستاهلش اللي بيعطيك وتعصيه بما أعطاك فتضطر تحبه يبقى حبه ضرورة والإزراء على النفس تبقى منكسر وزعلان من نفسك ومش قادر ترفع عينك لربنا محبة المنعم والإزراء على النفس النوعين هذان النوعان الجليلان من العبوديه هما متعة السائر إلى الله بالحب والانكسار كلما ازداد حبا ازداد توفيقا وكلما ازداد انكسارا ازداد إعانة معونة عشان كده لازم وقفة مهمة قوي وعدتكم بها في آخر الحلقة الماضية كيف نستقبل النعم كيف يستقبل العبد النعم أول ما يستقبل به القلب اليقظ النعمة معرفتها والاعتراف بها أولا معرفتها ان احنا نعرف نعم ربنا علينا كم من انسان يتقلب في نعم الله عليه وهو لا يعرفها ولا يدري به ما يعرفهاش فلا بد من شيئين معرفة النعمة اثنين الاعتراف بها قال ربنا جل جلاله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون لابد أن نعرف نعمة ربنا علينا نعرفها نعرفها بالعكس ده احنا محتاجين نتأمل عظمة النعمة ننظر إلى النعمة ونقلب جوانبها وندقق فيها ونذكرها وأما بنعمة ربك فحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده شيء عجيب جدا آه إن إحنا بقينا عايشين في زمان تخفى النعم ويتحدث بالبلاء ودي حتة كنت عايز أقولها لك في نصيحة خاصة بقت عامة يلا بمناسبة الواد داوود الله يجعله ذرية صالحة ويصلحه ويصلح أباه وأمه وكل المسلمين آه عمرك قعدت مع حد وسألته أحوالك إيه؟ قال لك والله الحمد لله أنا زي الفل والأولاد أخبارهم إيه؟ يا سلام الله أكبر ده الأولاد دول من نعم ربنا عليا حاجة ما حصلتش وزوجتك إيه؟ سبحان الملك ما شاء الله لا قوة إلا بالله أما زوجتي دي دي من نعم ربنا عليا والفلوس عاملة إيه؟ يا شوف ربنا سبحانه وتعالى مكفيني ومغرقني في نعمته طب والصحة عاملة ايه شوف بومب الحمد لله رب العالمين والشغل عامل ايه ماشي بسهولة من تيسير الملك جل جلاله والجيران عاملين ايه حب يا اخي واكرام ما حصلش قبل كده وابوك امك عامل ما بيكذبش ده بيقول الحقيقة قول له في حد كده كلنا كده لكن احنا شايفين الجانب السيء من الحياة أنا كنت عايز أقول امبارح أنت بتحب النكد ها سؤال أنت أنت أنت نكدي أنت ما بتحبش تفرح بتخاف تفرح ليه دايما شايف ال- الهم والقلق و زمان كان ليا عنوان باسمه كاسحات الهموم فبقول له اول حاجه في كاسحات الهموم ايه نزل الكوره نزل الكوره شايل الكره الارضيه على دماغك ليه نزل الكره يا عم نزل الكره الارضيه من فوق دماغك في ناس كده يعني ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بانه شغله في الدين وكفله رزق يكفي واداله زوجه بتسمع كلامه ورزقوا اولاد ذكور واناث وساتروا وبعدين ايه الاخبار هو ده اللي انا عايز ااكد عليه ااكد عليه شوف بقى للعالم كله ان ذكر تفاصيل دقيقه للبلاء ليه ليه ليه ليه ليه ليه كده ليه ذكر تفاصيل البلاء عند ورود النعمه ما انت خلاص عوفيت ده كان الحبل السري لافف على رقبته مرتين يا عم ما ربنا فكه بتقول ليه ده احنا كنا هنتفضح وربنا ستر طب ما ربنا ستر خلاص ده مش عارف انا مش فاكر بقيه التفاصيل بس ليه نذكر تفاصيل البلاء بعد ورود النعم فالحمد لله ربنا اكرمنا والولد بقى كويس ليه مصرين ده انا بقول ده نموذج انت عمرك قعدت مع حد قالوا لك اما انا بقى عندي شويه صداع حاسس ان في دبابيس عارف دبابيس المكتب مغرزه في نافوخي يا عم ده صداع ارحم نفسك نام شويه انت تبقى كويس وخلاص أو يقول كان عندي صداع ليه احنا مصرين ان احنا نقعد نذكر البلاء ليه مع اننا نعلم ان الله لا يحب هذا من عبده لا يحب من عبده ان يشكوه الى خلقه وان يذكر البلاء وينسى النعم النهارده كل الناس بتشكي وكل الناس بتشتكي ومر الشكوى رغم اننا الحمد لله رب العالمين في عافيه يعني لما ننظر النهارده الى طوابير العيش هي ولا طوابير القتل في العراق لما نبص النهارده لغلاء لغلاء الاسعار هي ولا هدم البيوت في فلسطين لما نبص النهارده ليه ويلي ويلي سبحان الله العظيم النهارده سبحان الله العظيم وانا ما بحبش اقول كده ابدا لكن هقول اثباتا لحق ان اختي فاضله آه سمعتها النهارده بتقول بتقول انا دايما في البلاء بضع نفسي موضع المراه السوداء اللي جات لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله اني اسرع فادعو الله ان يشفيني فقال صلى الله عليه وسلم ان شئت دعوت الله فشفاك وان شئت صبرت ولك الجنه دايما بضع نفسي موضع هذه المراه واقول انا اخترت الصبر فاصبر وانا فرحانه بالجنه الله اكبر دي حاجه اتعلمتها النهارده والله كلام جميل جدا كلام رائع جدا مش انت اخترت الصبر اصبر ولك الجنه في المقابل اخ اتصل بيا بيبكي مش يكاد يبكي بيبكي يا شيخ انا مزنوق والوضع كذا و و و و فقلت له يا ابني اصبر قال لي مش عارف اصبر انا ما بعرفش اصبر طب يا ابني قرب من ربنا وزود العباده شويه يعني صوم صوم الاسبوع ده على بعضه كده آه قوم كل ليله 11 ركعه بالليل اقرا لك ثلاث اربع اجزاء قران في اليوم استغفر لك وصلي على النبي قد 2000 ثلاثه في اليوم قال لا انا ضعيف جدا في موضوع العباده ده طب انت عايز ترحم ازاي لما لا انت بتصبر ولا انت بتعبد بس مصر ان ربنا يديك اشكال والله انا النهارده رديت على التليفون من الظهر للعصر فعلا جالي اكتئاب يا شيخ انا عندي سرطان الحقني محتاج سبعين الف جنيه النهارده يا شيخ انا مديون ومحتاج حد يسلفني النهارده 43 الف جنيه وإلا هتسجن بكره يا شيخ ابني عنده شلل ابويا جاله جلطه اه ما دفعناش الايجار بقى لنا خمس شهور اه انا مقدر ظروف الناس لكن فين يا رب يا رب انا تعبي النفسي ان انا مش قادر اساعد أنا لا أنكر إن إحنا في حالة كل الناس محتاجة مساعدة لكن لينا رب اسمه الكريم سبحانه وتعالى لو توجهنا إليه وبصدق هيفرج كل هذه الأمور قادر سبحانه قادر قادر وباليقين وإلا فمعولنا على الصبر سبحان الله العظيم شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة السيدة خديجة كلا والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتصنع المعروف وتعين على نوائب الدهر هل قدمت هذه لا طب ما فرصة تقدمها بقى أثناء البلاء مش في الحديث ومن يتق الله يجعل له مخرجا في الآية يقول ربنا جل جلاله أصلا كنت هقول الحديث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو توكلتم على الله أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير بالقدر فجاءت الآية قول ربنا جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه التقوى مع التوكل مفتاح الفرج وخلي شعارك في الدنيا أليس الله بكاف عبده قول بلى أليس الله بكاف عبده قول بلى بلى كافي ويخوفونك بالذين من دونه خايف من ايه بقى خايف من ايه خايف من ايه وربنا معاك عايزك كمان جنب دي تشوف النعم انظر اليها شوف الجانب الثاني من العافيه يقول كده رزق بولد وابتلي في الولد ايا كان البلاء نسال الله العافيه لجميع المسلمين والمسلمات يا رب لكن انا بقول اهو ان اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم مش نعمه من نعم ربنا انك رزقت شوف جانب النعمه ما لم يرزق باولاد مش نعمه من نعم ربنا انك تزوجت لسه كنت النهارده اختي بتشتكي زوجها تعبها فقلت يا اختي اصبري لا تعبانه انا صبرت ثلاث سنين اربع سنين كفايه كده لا مش كفايه اصبري والله وجود زوجك في حياتك نعمه حتى وان عذبك وجوده احسن من موته واحسن من مرضك واحسن من طلاقك واحسن مما لو كنت قعدت بنت وكذلك وجود زوجة في حياتك حتى لو كانت نكدية حتى لو كانت ما بتسمعش الكلام حتى لو كانت مش شاطرة مش عارف ايه حتى لو كانت مش نظيفة مش عارف ايه احسن مما فيش قول الحمد لله عايزك تبص للجوانب الإيجابية في الحياة لكي ترى نعم الله عليك كتير جدا جدا الى ابعد حد ذكرت امثله للنعم عمرنا ما عديناها ولا حسبناها نعم ومش عايز اعيد تاني لكن المثال ده دايما يلح عليا عشان تعرف ان انت في نعمه من نعم ربنا كان احد اخواننا عمل حادثه بالسياره ف رفعوا له رجليه بتقلات مش عارف ست ارطال كده في رجليه اتنين مشدوده رجليه وايديه بحديد عشان اتكسروا فلما رحت ازوره بعد اسبوعين تقريبا وهو مشدود في الحديد ده قال لي انت عارف نفسي في ايه قلت له نفسك في ايه قال نفسي اتقلب على جنبي عمرك وانت عمال تتقلب على السرير وتتمرغ يمين وعرض وطول حسبت النعمة دي انها من نعم ربنا عليك اه اه لو عديت النعم اللي زي كده اللي انت مش شايفها ولا حاسبها ولا عددها نعمة انك تقدر تحط ايدك في جيبك نعمة انك انت لما مسكت ورقة تقدر تقلب الورقة نعمة انك تمسك كوباية المية وتقدر ترفعها لفمك انا مش ده ده انا بتكلم بس في نعمة الايد اه اقول لك نعم ايه ولا ايه وان كنت كنت جاي النهارده علشان اتكلم على اعظم النعم نعمة الاسلام واحنا في زمان صعب والاسلام بيهاجم فنفسي اكلمك عن النعمه دي والله والله والله هذا الاسلام اللي ربنا رزقنا اياه من غير ما نساله ورزقنا اياه الاسلام من غير ما نسعى ولا, ولا نطلبه ورزقنا إياه من غير ما نعمل في مقابله يعني خدنا الإسلام بدون مقابل ولدت مسلما نعمة ما بعدها نعمة أه تقريبا أربعين نقطة في ميزات الدين الإسلامي من مميزات الإسلام إنه دين يسر يسر يسر يسر إلى أبعد حد الإسلام يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت شوف اليسر لا تصلي وانت واقف ما اقدرش اقف صلي وانت قاعد ما اقدرش اقعد صلي وانت نايم على جنبك اتوضى بميه ما اقدرش استعمل الميه اتيمم بتراب ما اقدرش أتر- استعمل التراب صلي من غير لا تيمم ولا وضوء عمرك شفت كده في الصيام مريض افطر وعيد تاني ما اقدرش اعيد اطعم ما اقدرش اطعم معفو عنك شوف الدين شوف يسر الدين شوف عظمة الدين في دين في الدنيا كده في قانون من القوانين اللي وضعها البشر كده أرضى ربنا يسترنا دين الإسلام دين عظيم دين مفيش زيه تاني مفيش زيه م? مادي روحي يقول لك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله أكبر في جمع كده أبدا أبدا دين يقول لك اشتغل وكل من عرقك واتعب واللي يتعب وينام زي اللي تعب من الصلاة ونام تخيل انت رحم الله رجلا بات كالا من عمليته سبحان الله العظيم شوف دي- شوف عظمة الدين يقول لك تأتي زوجتك في الحلال وتكتب لك صدقة بالله عليكم في كده في كده في الدنيا كلها وكل زوجتك في فمها فهي تفرح وتتبسط وانت تسعد وتنتشي وتكتب لك صدقه في دين في الدنيا يوافق العلم النظري التطبيقي اللي موجود في زماننا في دين بيقول كده ان كل العلم ما يتقدم يثبت ان الدين ده حق وان حقائق الدين دي ده من عند ربنا لا يوجد دين ابدا يسهل اثباته بالتجربه الا الاسلام لا يوجد دين جامع لجميع ما يحتاجه البشر الا الاسلام لا يوجد دين فيه من المرونه واليسر الشيء الكثير الا الاسلام لا يوجد دين تشهد له الاكتشافات العلميه الا الاسلام لا يوجد دين صالح لكل الامم ولكل الازمان ولكل الاماكن الا الاسلام عظمه الدين ده لا تحد أنا- يعني كل انسان يعرف الحق ينبهر بهذا الدين دين ربنا اللي ربنا اختاره لنا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الفلاسفه من زمان بيحلموا بحاجه اسمها المدينه الفاضله الفلاسفه والكتاب والادباء بيحلموا بحاجه اسمها الكمال البشري الكمال البشري الفلاسفه طبعا بيحلموا بيحلموا يقول لك يعني بيتصور ان في مكان كل الناس بتحب بعض وكل الناس بتساعد بعض والارض فيها بركه والرزق م- ممتلئ مفيش حد فقير ولا حد حزين ولا حد مكتئب ولا حد بيأذي حد الاحلام اللي بيحلموها دي اقصى احلامهم اقل من شريعه الاسلام اقصى حلم في الاخلاقيات والمثاليات اقل مما اتى به الاسلام اقصى ما ذكره هؤلاء في حقوق الانسان وحقوق البشر والحقوق الاجتماعيه اقل مما اتى به الاسلام انا انا بزعل من النهارده اللي يقول في حقوق الانسان كذا الاسلام جه بها من 14 قرن ده كل الحقوق الانسان اللي بيقولوا عليها ما تسويش بند واحد من اخلاقيات الاسلام ده الدين العظيم اللي انت عليه قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما القراءة الأخرى دينا قيما دين قيم دين القيم النهارده القرآن والله يسمع الحجر والشجر فتجد مهابة القرآن الحجر الحجر والله سب- سبحان الله العظيم النهارده كنت مشغل آه، القرآن في الراديو كان الحصري بيقرأ الله يرحمه رحمة واسعة وعندنا حمام في البيت كده لقيت الحمام قاعد كأن على رأسه الطير الحمام سبحان الله العظيم الطيور سبحان الله العظيم شيء عجيب هذا القرآن الصلاة الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة نعمة قلت له كنت بشتغل في السعودية سنة 80 80 دي من من 28 سنة يعني ها سنة 80 كان معايا اخ صديق ليا كنا احنا الاثنين في غرفه واحده فالاخ ظلم واوذي فراجع منهار فقال سيبني سيبني اصلي ففعلا اتوضى وقف صلى ركعتين وبعد ما صلى بص لي كده وابتسم قال لي الحمد لله الحمد لله ان احنا مسلمين اتوضيت برد كاني غسلت همومي ساعة ما رفعت ايديا وقلت الله اكبر حسيت ان انا دخلت على ربنا بس بس ارتحت طب في كده فين في كده فين ده الدين اللي انت عليه دي الصلاة اللي شرعت لك ده الدين اللي انت اللي انت طا- ال- ال- اللي ربنا امرك بيه اللي وهبك اياه بدون عمل ده الدين العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى منحك اياه بدون مقابل الصلاه سبحان الله العظيم اقول لك ايه ولا ايه من شرائع الاسلام القران ولا الصلاه ولا قيام الليل ولا الذكر لما تقعد كده وانت بتتدبر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم آه. وتقعد تقوم تقول يا رب انت بتحب الكلمتين دول يا حبيبي انا هقولهم لك عشان تحبني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شوف لما تحس انك بتقول لربنا حاجة هو بيحبها وتسمع قول الله فاذكروني أذكركم وتسمع قول الله في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ سبحان الله العظيم لما تسجد تحط دماغك في الأرض وإيديك وركبك وصابع رجليك وانت في الأرض أنفك في الأرض وجبهتك في الأرض وعينيك مش شايفة غير الأرض وانت تقول سبحان ربي الأعلى واسجد واقترب مش تقول الحمد لله يذكر أن رجلا من الأغنياء مر برجل أعمى أبرص مجزوم قد تساقطت أطرافه وهو يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا فقال له سبحان الله مما عافاك قال عافاني من غفلة تطرأ كمثل سؤالك الحمد لله ان ربنا عافاني من ان انا اعبد بقرة كالذين يعبدون البقر ان انا اعبد شهوة كالذين يعبدون الشهوات ان انا اكون في جهل كالذين لا يعرفون الله مش واحد قال أنا لا, لا أعرف لي إلها إلا الدولار مش الحمد لله أنك تعرف إله وقل الحمد لله قول الحمد لله قولي الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله والله أكبر كبيرا الحمد لله الحمد لله أن ربنا في ديننا في دين الإسلام ربنا ما نقدرش نشوفه ولا نقدر نتصوره ربنا في ديننا دين الإسلام ليس له ولد وليس له شريك في الملك وليس له ولي من الذل ربنا اللي في ديننا دين الإسلام الله اللي احنا بنعبده الله العظيم الكريم الجليل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون له ملكوت السماوات والأرض جل جلاله سبحانه وتعالى الله اللي احنا بنعبده ما تشافش جل جلاله سبحانه وتعالى لا اتولد ولا مات ولا عاش ولا بياكل ولا بيشرب ولا بينام الله مش حاجة تفرح قلبك دي مش حاجة تفرح قلبك دي ان ربك لا يأكل ولا يشرب ولا ينام وليست له زوجة وليس له ولد ولا يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويدبر كل شيء وبه قيام كل شيء الله مش تفرح قلبك دي ان ده ربك ربك اللي انت بتحبه وربك اللي انت بتعبده دي أعظم نعمة من نعم ربنا علينا إن إحنا نعرف ربنا إن إحنا نعبد ربنا نعمة الإسلام ثم نعمة اليقظة إنك تنتبه للي إحنا بنقوله ده نعمة الحياة إنك تعيش الإسلام ما ياما ناس ما يعرفوش اي حاجه في الاسلام وعايش بياكل ويشرب وينام سبحان الله العظيم في يوم اليومين الحر اللي فاتوا دول لما دخلت اتوضيت للظهر وبعدين دخلت اتوضيت للعصر قلت سبحان الله يعني الواحد لما يتوضى يغسل ايديه ويتمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح راسه ويغسل رجليه يعني يحس بانتعاش قلت اللي ما بيصليش ينتعش ازاي كل ساعتين ثلاثة الظهر بعدين العصر وبعدين المغرب في الحر ده قول لي ممكن يدخل ما بيدخلش بقى ده ما بيصليش ما هو لو عملها كان يتوضى بالمرة سبحان الله العظيم نعمة الحياة بالإسلام ونعمة معرفة نعمة الإسلام دي نعمة عشان كده بقول لك عمرك أبدا ما هتقدر تشكر نعمة واحدة من نعم ربنا عليك يعني أنا لو أردت دلوقتي أقول يا رب لك الحمد والشكر على نعمة الإسلام فاللي ألهمني أن أنا أشكره وعرفني أن أنا أشكره الله فصار هذا الشكر نفسه نعمة فمحتاج أشكرها فأقول إيه ويا رب لك الحمد على النعمة دي كمان فالحمد التاني ده نعمة برضه محتاج شكرة يا رب لك الحمد عن على الحمد الأخراني ده الحمد الأخراني ده برضه نعمة محتاج شكر تفضل طول عمرك وانت ما شكرتش نعمه الاسلام الاولانيه فلذلك مالكش الا التسليم انا عاجز عن الشكر سيدنا موسى قل له يا رب ان بلغت رسالاتك فمن قبلك وان قمت اصلي لك فمن قبلك وان علمت عبادك فامرتهم ونهيتهم فمن قبلك فكيف اشكرك فاوحى الله اليه الان شكرتني يا موسى اللي هي حته الاعتراف بالنعم الاعتراف بالنعم كنت سمعت الشيخ محمد حسان ربنا يكرمه ويبارك فيه وينفع بيه ويحفظه ويزيده من نعمه كان يتكلم مرة كنا في مجلس عن نعمة العقل انه راح زار مستشفى المجانين وأحس بنعمة العقل وزينة العقل ما بنقولش العقل اللي هو الذكاء الخارق لا لا لا ده العقل العادي اللي تا... العقل العادي انسان عاقل والت- والتاني مجنون مش تحمد ربنا يعني اللي مديون ده نقول له احمد ربنا واللي مريض نقول له احمد ربنا واللي ما تزو- ما تزوجش او ما تزوجتش نقول له احمد ربنا واللي ما عندوش اولاد نقول له احمد ربنا واللي ما عندوش فلوس نقول له احمد ربنا واللي مش لاقي ياكل نقول له احمد ربنا وما يقدرش يقول على ايه تقدر تقول احمد ربنا على ايه هعد لك للصبح تحمد ربنا على ايه على ايه ولا ايه ولا ايه يبقى كيف تستقبل النعم اولا معرفتها اثنين الاعتراف بها آه، كنت قلت زمان ما احنا قلت ان مدارج السالكين ده شرحته انا قبل كده ثلاث مرات ودي الرابعه في مره من المرات قلت انا عايز كل واحد منكم يجيب كشكول اجنده ورق ويقعد يكتب نعم ربنا عليه واحد الإسلام اثنين الإيمان ثلاثة الفهم أربعة العقل خمسة اللسان ستة العينين سبعة ثمانية تسعة عشر اكتب نعم ربنا عليك ساعتها أقصى واحد جاب لي كراسة مكتوب فيها 600 نعمة قلت له ال 600 دول لهم مليون ضعف وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بس أنا قصدي من إنك تكتب وتكتب وتكتب وتكتب في الآخر تقول أنا عاجز عن إحصاء نعم الله علي برضو للأمانة ال- العلمية أو الأمانة الأدائية لازم اقول ان انا كنت طلبت ان كشكول من ناحيه يكتب ذنوبه ومعاصيه ومن الناحيه الثانيه يكتب نعم ربنا عليه وفايده كتابه الذنوب والمعاصي هي دي اللي تقيس بين نعمه الله وجنايتك انك تنكسر وتذل لله عشان كده نمره ثلاثه ان تعتقد أنك لا تستحق هذه النعم ما هو اللي اللي غرقان في نعم ربنا وبيعصيه يبقى يستاهل ان ربنا ينعم عليه ما ده اللي احنا قلناه ان بدي ابني فلوس فلقيته بيشرب بيها سجاير اديله تاني لو انت انت انت يا مدخن اديت ابنك فلوس راح شرب بيها سجاير انت يا مدخن مش هتديله تاني وانت مدخن ربنا بيديك فلوس وتشرب بيها السجاير ويديك تاني شفت ازاي شفت نعم ربنا عليك قد ايه شفت صبر ربنا عليك قد ايه شفت اكرام ربنا ليك قد ايه شفت لطف ربنا بيك قد ايه بيديك نعم بيديك صحه وبتعصيب صحتك ويديك عقل وبتعصيب عقلك ومديك عينين بتعصيب عينيك ولسان وبتعصيب لسانك وأذنين وبتعصيب ودانك وما زال يعافيك سبحانه وتعالى والمنعم قادر على أن يسلب ولو علم الإنسان لعلم أنه ما خلق ولينت له مفاصله إلا للعبادة فإذا عطل العبادة يستحق أن تسلب مع منه النعمة فتيبس مفاصله وهذا سيكون في الآخرة يضرب ظهر من لم يصلي طبقا واحدا ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون الآية الثانية وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون انت دلوقتي تقدر تنزل على ركبك على ايديك وتسجد تحط راسك وجبهتك في الارض وتستمتع بالسجود في النار بقى أعيذك بالله من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أعذنا من النار اللهم اصرف عنا عذاب جهنم يا رب العالمين اللي ما بيصليش ويدخل جهنم يجي في جهنم الملائكة تقول له صلي يجي يركع يقع كيفي في الأرض ليه؟ ظهره كله حتة واحدة ركبه كلها حتة واحدة ركبه ما بتتنيش ولا وسطه بيتني ولا رقبته بتتني ولا رجله بتتني حتة واحدة فيجي يسجد يتكفي في الأرض ادي ركعة قوم هات التانية فاللي ما صلاش في الدنيا هيصلي في الآخرة يبقى نمرة واحد معرفتها اعرف نعم ربنا عليك اتنين الاعتراف بها أن تعترف أنها نعمة دايما في حفلات الزواج نقول إن الزواج نعمة من نعم ربنا علينا قال سبحانه وتعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون فلما نيجي نسأله بقى إيه الزواج نعمة اعترف من نعم ربنا عليك أولا معرفتها اثنين الاعتراف بها ثلاثة أن تعلم أنك لا تستحقها أنا دايما أقول في الحج والعمرة إن أول مشهد من مشاهد العبودية في الحج والعمرة أن تشهد إكرام الله لك أن أذن لك أن تدخل بيته مين يستاهل انه يدخل بيت ربنا وانه يلمس بيت ربنا وانه يقف على باب ربنا ما نستاهلش لكن ربنا الكريم المنعم الله المؤمن اللطيف الله البر الكريم التواب الرحيم يسامح ويعفو ويغفر وييسر ويستر ويلطف بعبده سبحان الملك من كرم الله علينا ان ربنا بيسترنا ومن كرم الله علينا ان ربنا بيصبر علينا اسمه الصبور الحليم فحلم الله وصبره هو الذي مكننا ان نفعل سبحانه وتعالى عشان كده قلت اعرف النعمه دي كمان اكتبها عندك في النعم نعمه الامهال يعني انت لو مت من عشر سنين كانت بقت مصيبه قبل ما تعرف ربنا كده قبل ما تعبد ربنا كده قبل ما تسمع كلام زي كده كانت بقت مصيبه فربنا امهلك ولم يؤاخذك بذنوبك وصبر عليك وعيشك لحد دلوقتي واداك فرصه انك تتوب تتوب بقى هتتوب امتى هتتوبي امتى قولوا تبنا بقى تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات وعزمنا على اننا لا نعود الى شيء من ذلك ابدا ونشهد الله على ذلك والله خير الشاهدين اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت توب توب قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرت ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف فقل أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وشوف بقى دلوقتي أنت تبت وغفرت ذنوبك اوعى ترجع للمعاصي تاني اوعى تعاود وتفسد التوبة مرة أخرى ودي من أعظم نعم ربنا علينا في دين الإسلام لا انت محتاج انك تروح للشيخ يتوبك ولا محتاج انك تعلن توبتك على الملأ ولا محتاج ان انت تعلن فضيحتك ومعاصيك وذنوبك وتقعد تقول عنها بينك وبين ربنا توب وتقبل توبتك نعمة نعمة من نعم ربنا علينا من تلقي النعم واحد معرفتها اثنين الاعتراف بها ثلاثة العلم بأنك لا تستحقها أربعة أن تستعيذ بالله أن يقع في قلبك نسبتها إلى غير الله اوعى تنسب نعم ربنا لغير الله كثير من الناس في زماننا شايف الأسباب وتعلق القلب بالاسباب شرك فاياك ان تفكر ان الدكتور هو اللي بيشفي او ان فلان هو الوحيد اللي يقدر يساعدك في المشكله دي او ان فلان مفيش حد في الدنيا هيحل المشكله دي الا فلان اوعى تقول كده اوعى تفكر كده اوعى تعتقد كده اللي يحل كل المشاكل الله واللي يقضي كل الحاجات الله واللي يدبر كل الامور الله سبحانه وتعالى قال إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر قضاء ربك نافذ كلمح بالبصر كتير قلت لو اننا بنقول يا رب اهلك اليهود يا رب انتقم من الظالمين يا رب ربنا يحتاج وقت قد ايه عشان يدبر هذا الامر لا يحتاج الى وقت انما قوله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون بدون وقت بدون وقت قولوا امال اللي احنا فيه ده ليه ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ولكن ليبلو بعضكم ببعض ربنا قادر انه يزيل الكون ده كله في كن ولكن ابتلاء وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا ربك بصير وجعل الناس بعضهم لبعض فتنه الغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني والقوي فتنة للضعيف والضعيف فتنة للقوي والظالم فتنة للمظلوم والمظلوم فتنة للظالم وهكذا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون فاوعى تفكر إن حد بينفع ويضر غير ربنا سيدك النبي لما علم غلام عبد الله بن عباس حديث كلنا حافظينه بس محتاج تأمل قال يا غلام ألا أعلمك كلمات مين يتعلم الليلة دي بقى احفظ الله يحفظك آه احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة الأمة الناس كلهم بلا استثناء الكبير والصغير والحاكم والمحكوم والغني والفقير والقوي والضعيف والظالم والمظلوم لو أن الأمة كل الدنيا دي لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء شيء واحد بس فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ارتاح بقى اللي اتكتب اتكتب واللي اتكتب لازم هيكون كل الناس دول شغالين خدامين عشان كده ابن القيم في منزلة الخلق في المدارج يقول ايه أن, ان سلامة القلب من جهة الخلق ازاي من اين تأتي قال أن تعلم أن هؤلاء البشر مربوبون مقهورون مربوطون بأقدارهم ما هماش أرباب ما يقدرش يعمل حاجة ده كل اللي هو بيعمله بينفذ القدر عشان كده سعيد بن جبير لما الحجاج أمر بقتله بص للحجاج كده وضحك قال له بتضحك على ايه قال له ان كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم قال له انت ظالمني واذيني وضررني اه بس مش انت ده اللي سلطك عليا ربنا وربنا ما بيظلمش حد انا لا استاهل شفت الفهم بقى لو ان الامه اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فاحذر أن تنسب نعمة إلى غير الله أو تضيفها إلى سواه سواء كان سببا من الأسباب فالله هو الذي سببه والله هو الذي أقام هذا السبب فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار لازم تعترف من جواك وما بكم من نعمة فمن الله أي نعمة عندك مش منك ولا من فلان ولا من علان وما بكم من نعمة فمن الله حبه بقى حب ربنا اللي أنعم عليك بهذه النعم كلها أربعة الثناء عليه بها ومحبته سبحانه وتعالى الله يحب المدح ويحب أن يثنى عليه فالله جل جلاله يحب أن تمدحه وأن تثني عليه بنعمته يعني أنا عايزك الليلة دي وبمناسبة كلامنا عن النعم وقف كده قول له يا رب انت اديتني عينين اشوف بيهم لك الحمد والشكر يا رب انت وحدك اللي جعلت لساني يتكلم صح انت اللي علمتني الكلام خلق الانسان علمه البيان الرحمن جل جلاله فقول له يا رب أنا بشكرك على نعمة اللسان يا رب أنت وحدك اللي خليتني بسمع فلك الحمد يا رب لك الحمد إنك قدرتني أقول كده وألهمتني إن أنا أقول كده فلك الحمد يا رب أحمدك يا رب إن أنت اديتني المكان ده أصلي فيه ورب انا بحمدك انك انت إن انه اصلا عرفتني الصلاه وان قبل الصلاه عرفتني الاسلام يا رب لك الحمد على وعلى وعلى الثناء على الله بالنعمه انك تذكر النعم ربنا عليك سبحان الله العظيم ده اللي انا بقول عليه من الاول خالص انك انت تذكر النعم تعترف بالنعم تعرف النعم تنظر الى النعم لحظ القلب الى النعمه تامل النعم تدبر النعم تفصيص النعم شكر الله على النعم الثناء على الله بالنعم قل له يا رب يا رب انا بحمدك على الستر والله يا رب لولا انت كنت اتفضحت يا رب يا رب انا بحمدك على على العافيه الحمد لله الحمد لله هو انا كان ينفع كان ينفع امشي ولا اقف على رجلي حتى ده ده انت يا رب اللي وقفتني لولا انت انا كنت اسحف على وجهي يا رب لك الحمد امدح ربنا واثني عليه بالنعم ده اللي اسمه بقى ايه التملق مش عايزك تحفظ كلام ولا تقرا من كتاب ولا تردد ورا شيخ هات من قلبك يا سيدي طلع من قلبك قول لي بس انا ما ب... ما, ب... ما بعرفش يعني شاطر بس تنافق الناس وتتملق الناس وتجامل الناس وتيجي عند ربنا ما تعرفش ما انا خايف لاغلط ما تغلطش مع التعظيم والتوقير والحب والثناء ارفع ايديك كده وقول يا رب انا مش عارف اقول حاجه جاهل اصلا انا ما بفهمش علمني يا رب خليني انطق وهو هيديك ويعلمك ويخليك تنطق لو علم صدق قلبك انا مش عارف هقول امتى ال 20 نقطه بتوع استقبال النعم دول لما ذكرنا منهم النهارده اربعه بس فلعل المره الجايه بقى اكرهم كده قرايه وخلاص بس انا عايز الاسبوع ده كله اسمه اسبوع رؤيه النعم ولحظ القلب الى النعمه وشكر النعم اسبوع مدح الله بالنعم والثناء على الله بالنعم احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته